الطريق إلى الله way to Allah دوت كوم يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه أما بعد فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا رحمن يا رحيم اكفنا بحلالك عن حرامك اغننا بفضلك عمن سواك اغننا بفضلك عمن اغنيته عنا اغننا بفضلك عمن اغنيته عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين امين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي في الله هذا هو لقاؤنا الثالث في دروس تبسيط العقائد ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان التوحيد حق الله على العبيد التوحيد حق الله على العبيد ما هو التوحيد التوحيد لغة هو إفراد الشيء ونفي التعدد عنه واحد يعني شيء مفرد غير متعدد فالتوحيد هو إفراد الشيء ونفي التعدد عنه يبقى لما أقول لك وحد الله يبقى أنت فاهم أن الله عندما توحده تقول أنه فرد واحد أحد لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا شريك له سبحانه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكلمة التوحيد في اللغة تعني إفراد الشيء ونفي التعدد عنه طيب واصطلاحا التوحيد هو نفي الكفء والمثيل والشبيه والنظير والند عن ذات الله وصفاته وأفعاله ونفي الشريك عن ربوبيته وألوهيته هنفصل ده كله يبقى توحيد الله اصطلاحا يعني ايه نفي الكفء ربنا في حد كفؤه في حد كفء ربنا ولم يكن له كفوا أحد نفي الكفر والمثيل في حد زي ربنا في حد مثل ربنا قال تعالى ليس كمثله شيء ربنا ملوش زي ملوش مثل ملوش كفر ملوش ند يعني شريك في صفاته وفي أفعاله ملوش شريك لا في ربوبيته لا حد خلق معاه ولا حد بيرزق معاه ولا حد بيحيي او يميت غيره ولا حد بيدبر الكون غيره نفي الشريك عنه في الربوبية وفي الألوهية فلا يعبد إلا من الله المستحق بالعبادة وحده هو مين رب العالمين إذا أدلة هذا الكلام إيه الأدلة على إن ربنا واحد أحد ملوش شريك لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا له شريك في في أفعاله وصفاته الدليل القرآن قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد عارف يعني ايه صمد هذه كلنا حافظينها صمد يعني ايه ها السيد صمد يعني ايه لم يصدر عن شيء ولم يصدر منه شيء يعني لا والد ولا ولد صمد يعني ايه ها جميل كل الناس محتاجينه تصمد اليه جميع الخلائق ها جميل جميل ها حلو الصمد في اللغة على معنيين بل على ثلاثة معاني الأول الذي لا جوف له ده في اللغة ثانيا الصمد الذي تصمد إليه كل الخلائق فتطلب منه وتسأله وهو غني عن جميع الخلائق ربنا صمد بالمعنى ده ولا لا اه طبعا صمد كلنا بنحتاج له كل مخلوق رازقه هو رب العالمين وحده مدبر امره هو رب العالمين وحده صمد تصمد اليه الخلائق تطلب منه تفتقر اليه تحتاج اليه والصمد هو اعلى الشيء العرب يسمونه رباط القربة صماضة غطى الازازة بنسميه ايه صماضة انا بتكلم لغة طب غطى الازازة ده بيحيط بها ويعلوها ربنا صمد هو العلي الاعلى ربنا صمد يحيط بجميع خلقه جل جلاله بعلمه بقدرته بسمعه ببصره اما بذاته ربنا بذاته فين الرحمن ها على العرش استوى وهو معكم اينما كنتم بعلمه بقدرته باحاطته بسلطانه صح بذاته سبحان ربي الأعلى لما بتدعو بتعمل كده سبحان ربي الأعلى الجارية التي ضربها أحد الصحابة فذهب بها للنبي فقال النبي لها من أنا قالت أنت رسول الله قال وأين الله قالت في السماء يعني فوق السماء إن ربنا مستوي على عرشه والعرش فوق السماء وسيأتي هذا بالتفصيل فلا تعجل عليه يبقى ربنا واحد ما الدليل القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية يعني هل تعلم له سمية يعني تعرف حد زي ربنا هل تعلم له سمية في حد زيه مين ده كل اللي قال للناس انا اله او انا رب راح فين الى مزبلة التاريخ ما هو فرعون قال ما علمت لكم ها من اله غيري راح فين الى مزبلة التاريخ النمرود قال انا احيي واميت راح فين قتله الله بذبابة ببعوضة ولم يبقى الا الواحد الحقيقي الاحد قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية يعني كفء يعني مثيل يعني نظير يعني شبيه يعني حد زيه قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ده توحيد الربوبية قال رب عبده ده توحيد ايه الألوهية هفصل لك ده كله ما تستعجلش هل تعلم له سمية ده توحيد الأسماء والايه والصفات صلوا على المصطفى التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربنا يا بتوع مسجد التوحيد ينقسم إلى ها ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله هيفهم إن شاء الله التوحيد كم قسم ثلاثة حد يقولهم توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات أخوي أبو نضار توحيد ربوبية وألوهية وتوحيد أسماء وصفات سهلة يعني ايه توحيد ربوبية يعني ايه اولا كلمة الرب تأتي في القرآن بعدة تأتي في القرآن نعم وفي لغة العرب بعدة معاني رب ايه معنى كلمة رب لها عدة معاني تأتي بمعنى السيد كلمة رب من معانيها السيد اسمع القرآن قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي سيدنا يوسف يرد على زليخاء قصده إنه ربي قصده على مين على جوزها هو اللي رباني هو اللي تعهدني إذا كلمة رب تأتي بمعنى السيد كذا قول يوسف لساق الملك عندما عاد إليه ليخرج معه قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة إلى ربك يعني مين إلى سيده إلى الملك إذا كلمة رب في اللغة بتيجي بمعنى إيه سيد جميل وتأتي بمعنى الصاحب المالك المالك ومنه قول عبد المطلب جد نبينا لأبرهة لما أغار جند أبرهة على طرف مكة وسلبوا جمال عبد المطلب عبد المطلب قال لأبرهة كلمة حفظناها واحنا قد كده قال له ايه انا رب الابل وللبيت رب يحميه انا رب الابل ربها يعني ايه خلاها صاحبها ملكها والبيت الكعبة لها صاحب يعني يحوش عنها ويجود ويحمي إذا كلمة رب يا عرب في لغة العرب تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى إيه؟ المالك الصاحب وتأتي بمعنى المربي المصلح يقول لك برنامج رباط البيوت تلاقي عندك عيل بينكسب تقول له يا واد انا رب الاسرة انا رب الاسرة ربها انت اللي خلقتهم ولا ايه رب الاسرة يعني انا الذي اتعهدها انا المسؤول عنها انا الذي اصلحها انا الذي ارعاها انا الكبير صلى على المصطفى يبقى كلمة الرب في لغة العرب بتيجي بمعنى المالك والسيد والصاحب الراعي المدبر خد بالك لا يطلق لفظ الرب بالالف واللام الا على من على الله فقط اقول لك انا رب الاسرة تمشي تمشي مراتي ربة البيت فيها حاجة دي شرعا لا لكن ما تقولش انا الرب لان الرب معرفة بالالف واللام لا تجوز الا لمن لله خد بالك من دي لسه ما جاوبتش على السؤال يا شيخ بتزور يعني ايه توحيد الربوبية سهلة قال العلامة ابن عثيمين توحيد الربوبية احفظ ده بقى هو افراد الله بالخلق والملك والتدبير سهلة توحيد الربوبية ربنا توحيد الربوبية يعني ايه افراد الله بالخلق والملك والتدبير في كلام كتير انا بقولك الخلاصة توحيد الربوبية هو افراد الله بالخلق والملك والتدبير ايه الدليل اسمع قال تعالى ألا له الخلق والأمر هل من خالق غير الله يرزقكم من المتفرد بالخلق الرب ربنا من, الم... من الذي خلق وحده ربنا قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يبقى توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق ربنا بيقول لنا هل من خالق غير الله يرزقكم في حد خلقكم ورزقكم سواه هو المتفرد بالخلق والملك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك هو المتفرد بالملك قال تعالى قل اللهم مالك الملك ها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الملك ملكه هو المتفرد به قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ها وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال تعالى كل من بيده ملكوت كل شيء مين الله إذا توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق فلا خالق إلا الله والملك فمالك الملك والملكوت الذي يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء هو الله وهو المتفرد بتدبير أحوال الخلق قال تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يبقى فعلا المتفرد بالخلق وحده رب العالمين المتفرد بالملك وحده رب العالمين الذي يدبر ملكوت كل شيء رب العالمين يبقى توحيد الربوبية هو ايه افراد الله بالخلق والملك والتدبير سهلة ايه توحيد الربوبية افراد الله بالايه بالخلق والملك والتدبير امال كلمة توحيد في اللغة معناها ايه لغة معناها ايه افراد الشيء ونفيه التعدد عنه طب واصطلاحا يعني ايه توحيد الله نفي الكفر والشبيه والنظير والمثيل والشريك في الالوهية والربوبية سهلة طب صلوا على المصطفى طب هو يا شيخ في حد انكر ربوبية ربنا في مخلوق قال ما حدش خلق غير في حد خلق غير ربنا اللي بيحيي حد غيره واللي بيموت حد غيره واللي بيدبر حد غيره هل هناك احد انكر ربوبية رب العالمين اما توحيد الربوبية فلم ينكره احد من الناس اللهم إلا الدهرية والشيوعية اللي بيقولوا ايه لا إله والحياة مادة ولك ما فيش حاجة اسمها ربنا خالص طب واحنا جينا ازاي يا مغفل يقول لك العالم جه صدفة صدفة والإنسان ده كان حاجة كده زي الميكروب وبعدين تطور وبقى حاجة كائن كده مائي تطور بقى حاجة زي الضفدعة بر مائي تطور ها ها هذا قرد هذا إنسان طب وبعد ما يموت يقول لك خلاص خلصت الحكاية ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر يعني إيه ما يهلكنا إلا الظهر مصائب الظهر مات محروق مات في حادثة مات غرقان أو إلا الظهر يعني التقدم في السن وده غلط وده غلط الواحد ما بيموتش عشان عيان ما بيموتش عشان كبير في السن أبداً ده بيموت لان اجله ايه انتهى كل الصحيح مات من غير علة وكل المريض ماذا ب... لا لا لا لا لا لا ف... آه هي دي فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر تلاقي واحد بم صحته بم ما شاء الله جمل يهد الارض 30 سنة لسه ما استواش هي 30 سنة لسه ما استواش اه والله امتى تستوي 40 سنة اه حتى اذا بلغ اشده واستوى استوى يعني كم سنة 40 ويموت وتلاقي ابوه او جده عنده جلطة وعنده الضغط وعنده السكر وعنده فشل كلوي والكبد بينا عليه وبيت اللوح بيوجعه والكلام وعايش وكل اللي حواليه يا رب ريحه هم عايزين ربنا ياخده عشان هم اللي ايه اللي يستريحوا وقاعد اجله كده احنا بنتشغل بالاسباب يقول لك فلان مات مات هو كان عنده ايه عنده ايه تعبان انت مات لان عمره خلص عمره انتهى طيب لما انكر احد ربوبية الله حتى فرعون اللي قال للناس ما علمت لكم من اله غيري كان ينكر بلسانه انما في قرارة قلبه يوقن ان هناك رب لهذا الكون هو الذي اوجده وهناك إله يستحق العبادة ولذلك ربنا يقول عن فرعون وآله يقول إيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هو باللسان بس ولذلك سيدنا موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولم ينكر فرعون عليه سكت يقول له انت عارف ان الايات اللي جبتها لك دي اللي, رب اللي بعتني بيها رب السماوات والارض بصائر ادله وبراهين على اني رسوله ولم ينكر فرعون هذا فدل ذلك على انه يوقن في قرارة نفسه ان للكون رب يستحق العبادة سواء حتى كفار قريش يا اخي ابو لهب وابو جهل هو انت فاكر لو كنت, لو كنت سألت ابا لهب او ابا جهل وقلت له من الذي خلقك قال يقول ايه يقول لك الله مين اللي يرزقك يا ابو جهل الله مين اللي احياك يا عبد العزة ده اسمه ابو لهب الله مين اللي بيدبر الكون ده يقول لك الله بس كانوا بيعبدوا غير ربنا فما نفعهم هذا التوحيد اسمع الايات قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ربنا بيقول للنبي اسأل الكفار بتوع مكة اسألهم اجري روح اسألهم صلى الله عليه وسلم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم طب سؤال هل ينفع أن يلقى العبد ربه وهو يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا يملك الملك والملكوت إلا الله ولا يدبر حال الكون إلا الله ثم يعبد غير الله هل ينفعه هذا ها مين اللي خلقك ربنا الكون ده بتاع مين بتاع ربنا مين اللي يملك كل حاجة ربنا من الذي يدبر حال الكون ربنا يروح يعبد حد غير ربنا هل هذا ينفعه ده رايح النار حتى آه الكفار من اهل مكة كان عندهم توحيد الربوبية بس كانوا بيصرفوا العبادة لمين لغير الله ما كانش عندهم توحيد الالوهية توحيد العبادة افراد الله بالعبادة فما نفعهم صلى على المصطفى طب ما هي الادلة على ان الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير سوى أدلة القرآن عندك في القرآن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إيه الأدلة على أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو رب العالمين أولا دليل الفطره كل انسان ربنا خلقه على التوحيد في قرارة نفسه هذا فطروا على كده كما قال رب العالمين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وربنا قبل أن يوجدنا في الدنيا اخذ علينا العهد والميثاق ونحن ارواح في عالم الغيب عنده انت عارف ان روح الانسان موجودة قبل بدنه وتبقى بعد بدنه الروح ربنا خلاها الاول قبل البدن بالاف السنين إذا نزل بك الموت انفصلت الروح عن الجسد أما الجسد فتأكله التراب يأكله الدود والروح لا تفنى يبقى الروح سابقة للبدن وتبقى بعد هلاك البدن اسمع الآية دي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ربنا خلق آدم ومسح على ظهره فخرجت كل ذرية آدم أمامه كلنا في عالم الذر واحنا لسه أرواح الصالح والطالح والكافر والمسلم أنا كلنا ربنا قال لنا ألست بربكم اسمع الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يبقى أول دليل على أن الله واحد في ربوبيته دليل الفطرة الإلهام روى الشيخان في الصحيحين حديث كلكم عارفينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يخلوه مجوسي إنما هو إيه اتولد إيه مسلم موحد وعشان كده حتى أطفال المشركين على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة أيوة لأنه لم يجري عليه القلم ولسه على التوحيد أبوه بقى هوده ونصره لسه هو ملوش اختيار امتى يتحاسب لما يبلغ مبلغ الرجال ويجري عليه القلم يا سلام ايه كمان من أدلة تفرد الله في الخلق والملك والتدبير الكون بما فيه فلا صنعة من غير صانع ولا أثر من غير مؤثر دليل الخلق والحدوث الكون كله صامته وناطقه متحركه وساكنه من الذرة إلى المجرة من الفرش إلى العرش يصيح فينا لا إله إلا الله هذا الكون ما خلق عبثا إن الإبرة لابد أن يكون من ورائها صانع بل صناع طب وهذه الشمس وهذه السماء والأشجار والأراضي والجبال والبحار والإنس والجن والطير والبحر بما فيه من عالم كل هذا جاء بلا موجد صنع بلا صانع قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء عايز دليل ان في ربنا يا راجل السؤال ده عيب كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين يقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل واحد في عز الظهر عايز دليل ان في نهار يا ابني احنا في عز الظهر اهو ارفع رأسك الشمس فوق دماغك اهي عايز دليل عليها اهي فوق دماغك يأتيك نورها يأتيك دفعها يأتيك ضوءها ها هي متلألئة في سماها لو واحد في عز الظهر قالت مفيش شمس يبقى ده اعمى ما بيشوفش مش كده ينكر بعض الملاحدة وجود الله لأنهم لم يروا ولا فين ربنا في ربنا فين ما شفناهوش الجواب وهل كل ما لا يرى ينكر هل كل ما لا يرى ينكر وهل كل ما نوقن به نراه إذا أنكر الأعمى ضوء الشمس هل دل ذلك على عدم وجودها لا إذا أنكر الأصم صوت الرعد هل دل ذلك على عدم وجوده لا وقالت لا هل كل ما لا يرى ينكر ان كل البشر يؤمنون بوجود الروح وما رآها احد صح اليهودي والنصراني والمجوس وعباد البقر والملاحدة واللي ملوش ملة اي انسان يوقن بوجود الروح حد شافها ولك الحج فلان كان قاعد معايا الله يكرمه وبيتكلم وبيضحك مرة واحدة طب وقع ساكت وخرج منه السر الالهي مش بيقولوا كده خرج منه السر الالهي طيب حد شاف الروح طب حد بينكر وجود الروح لا اما كان دلوقتي بيتحرك معايا وبيتكلم وبيضحك وبيجري وبيعمل وبتاع مرة واحدة وقع جسمه سليم زي ما هو لا اتقطع ولا اتحرق جسمه صار سليم مش عيان هو فتح بقه وقفل انتهى لك روحه طلعت طب حد يوصف لي الروح طولها كم متر عرضها كم متر وزنها كم كيلو لونها ايه ريحتها ايه حد يعرف يجاوب على اي سؤال من دول ولا حتى النبي محمد يعرف يجاوب ولا حتى جبريل عليه السلام يعرف يجاوب لانها فعلا سر الهي يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل هي يعني مش كل ما لا يرى ينكر ده احنا في حاجات كتيرة لا نراها ولا يختلف عليها اثنان زي الروح كلنا يؤمن بوجود العقل ولا نراه ولا نعرف ماهيته ومن طلب منا أن ننكر كل ما لا نراه فهو بحق المجنون ده واد مدرس شيوعي تعرف الاتحاد السوفيتي قام على دول إسلامية كثيرة أكلها دول أكلها وحرب المسلمين في روسيا حرب ضروس لو قبضوا على واحد معاه مصحف يتم مفيش مساجد ولا صلاة ولا مفيش كلام ده وفتنوا الناس في دينهم وطلعت أجيال تحمل اسم الإسلام ولا تعرف معناه ولا تعمل بحرف منه يعني في يوغوسلافيا قبل حرب البوسنة والهرسك كان النصراني بيتجوز مسلم عادي والمسلم ياكل لحم خنزير ويشرب خمر هيص مسلم بس في البطاقة فواد مدرس شيوعي قال مرة للتلاميذ وفيهم مسلمون أي أولادي أترون باب الفصل قالوا نعم نراه قال إذا هو موجود شايفينه بنمسكه أترون السبورة قالوا أيوة طبعا قال إذا هي موجودة أترون الله قالوا لا قال إذا هذه خرافة يوم واد مسلم كده ربنا فتح عليه يقول عذرا يا أستاذ أي إخواني أتنكرون أن في رأس أستاذنا عقل أتنكرون أن في رأس أستاذنا عقل قالوا لا قال هل رأى واحد منكم عقل الأستاذ قالوا لا قال إذا أستاذنا مجنون ما طالما أنت ما بتؤمنش غير باللي تشوفه ما شفناش عقلك يبقى أنت عباسية وهذا رجل غربي ودي قصة حقيقية وقعت نزل إلى أرض اليمن مع زوجته الإنجليزية فأب راجل كده أعرابي بسيط فقالت له الإنجليزية إن دينكم خرافات وأساطير قال بل هو دين العلم والعقل معا قالت فمن تعبد قال أعبد الله عز وجل قالت فما طوله وما عرضه قال وتحبين أنت زوجتي شفت الواد الأعرابي الذكي طب حول السؤال جاوب على السؤال بسؤال طب وانت بتحب جوزك طبعا قال ما طول هذا الحب وما عرضه قالت وهل يقاس الحب بالسنتيمترات قال سبحان الله الحب مخلوق من مخلوقات الله ولا يخضع للمقياس وتريدين أن تدخل الخالق تحت المقياس يا هذه إن الله لا يشبه الناس ولا يدخل تحت المقياس ولا تدركه في الدنيا الحواس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبهت الذي كفر مش كل حاجة نصدقها لازم نشوف التليفون ده بتاع مين ما تخافش التليفون ده لو رميته لفوق كده بينزل لتحت ليه ليه ما يطلعش لفوق ها التليفون لو رميته كده بينزل لتحت ليه ما يطلعش لفوق ليه الج... شوف الراجل الطيب ده قالك الجاذبية الأرضية في حاجة اسمها الجاذبية الأرضية بتجذبنا لتحت وأنا لطرنا والجماعة رواد الفضاء لما بيخرجوا خارج الغلاف الجوي للأرض بيجيبوهم كده في سفينة الفضاء ايه طايرين كأنه عايز مية طاير يقول لك خلاص مفيش جاذبية حد شاف الحاجة جاذبية شكلها ايه لونها ايه كم متر كم كيلو حد بينكر الجاذبية يبقى كلنا بيؤمن بها مع انه ايه ما شافهاش يبقى ليس كل ما لا يرى ينكر طيب لو واحد طيب قام وحط صبعه على المصباح بتاع النور بتاع المسجد على الزرار وقفل يحصل ايه ينقطع التيار مش كده تيار الكهربائي لكن انقطع طيب داس على الزرار قال لنا اتنورت ها عاد التيار حد شاف التيار حد شاف تيار الكهرباء وهو بيجري في السلك حد شافه حد بينكره يبقى ليس كل ما لا يرى ينكر أي أثر لا بد له من مؤثر أي صنعة لا بد لها من صانع وكل موجود في العالم من الذرة وإلى المجرة ومن الفرش وإلى العرش لم يوجده من العدم إلا رب العالم فوا عجبا كيف يعصى الإله أن كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد يعني أدلة وجود رب العالمين الأدلة القرآنية النبوية اثنين دليل الخلق والحدود كل مخلوق لا بد له من خالق قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هو أنت اللي خلقت نفسك أنت جيت إزاي قول لي قول لي جيت لأن أبويا تزوج أمي على كتاب الله وسنة الرسول وحصل حمل طب وجد أبوك طب أبوك الأولاني خالص آدم عليه السلام أين أبوه أين أمه كيف جاء بكلمة قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه قل فيقول وبعدين هو لما أبوك التقى بأمك كان للوالد أي قدرة على إيجادك أو تحديد نوعك ذكر أو أنثى لا ما هو يجعل من يشاء أخي أنت بتستمتع وربنا يهب لك مش بتاعتك برضه والله العظيم ما بتاعتك والله ما تملكها نعم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يبقى دليل الخلق والحدوث أعرابي أعرابي مشي في الصحراء فوجد بعرة جمل بعرة جمل فأمسكها ثم نظر على الأرض فوجد آثار أقدام فأمسك البعرة وقال كلمة سجلت في كل كتب العقيدة وأعراض بسيط قال إن البعرة تدل على البعير وأثر الخطى يدل على المشير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار وأمواج أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير كل ده كله بكده لوحده صدفة لا وهل ادعى أحد أنه هو الذي خلق السماء في أي حد حتى الكفار حتى اللي قالوا الناس اعبدوني هل حد منهم ادعى اللي هو اللي خلق الشمس خلق النجوم من يذكر هذا وينسب هذا لنفسه إلا ربنا صلى على المصطفى أنا بس خدت كلام كثير والله مش عايز أطير أنا بسألك يعني مفيش مرة في حياتك وقفت أمام نخلة باسقة ارتفعت إلى أعنان السماء برأسها ورابت في بطن الأرض بجذورها سؤال ما هو أصل هذه النخلة نواة طيب كيف خرجت النخلة الحية من النواة الميتة سبحانه يخرج الحية من الميت طيب هذه النخلة العظيمة في أي مكان كانت تختفي في النواة الصغيرة ولذلك الشعر بيقول انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ما عدتش مرة كده على أرض فلاحين وهي لسه سودة طين لو الفلاح يحط على الطين سماد ممكن وبعدين ربنا عز وجل يخرج من الطين والوحل الذي اكتسى بالسماد الممكن يخرج منه زهرا جميلا ووردا نظيرا وظلا ظليلا وفواكه بألوان وأذواق وأشكال هذا حلو وهذا مالح وهذا حامض وهذا بين بين من الذي أخرج هذا كله من الأرض رب العالمين مش أنت والله العظيم الفلاح ولا يقدر ولذلك ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يعزق ويطلع عينه والأرض ما تنبتش والله أحيانا ما تنبتش أصلا وكماوي وكل حاجة ما تنبتش أو تنبت ويبعت ربنا آفة عليها تضيعها الزارع هو الله أنت بتحرث اشتغل بس لكن اللي بيوجد النبات رب العالمين انت بترمي البذور كده ولا بتعدل كل بذرة ربنا يعدلها لك ويطلع معوجة تتعد سبحان الله يا أخي سبحان الله تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك جل جلاله يقول لك الكون اتوجد صدفة جه كده طب انا هقول الصدفة بتنقسم الى قسمين صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة ازاي يعني لو في مهندس هيرسف شارع معين بين بين جبال او اعترضهم جبل ام جاب متفجرات عشان يمشي في الجبل ده ونسفه فتناثرت الحجارة وبعد ما الانفجار هدأ لقينا كده ايه اربعين حجر مرصوصين على بعض في شكل هرم ده ممكن دي صدفة مستحيلة لا ممكن ممكنة نقبلها هو صدفة دي ماشي انما لو جه واحد مغفل قال لي بعد ما المهندس فجر الجبل ده والحجارة طارت في الهواء والغبار هدي لان الحجارة اللي طارت دي عملت قصر وفي اوض اربعة في خمسة ومطبخ وسخن وبارد واشان وسيراميك اقول له ايه اقول له يخرب بيتك ده انت خنكة دي صدفة مستحيلة مش كده فالمثالين دول لك الكون جه صدفة طب الشمس صدفة والقمر صدفة والبحار صدفة والجبال صدفة والإنس صدفة والملائكة صدفة والجن صدفة ده كل حاجة بنسب يا أخي ده كل حاجة ربنا خلقها بمقدار ده في أشياء ربنا خلقها بجسمك لو زادت مني تروح ده صدفة كله كل هذا الإعجاز صدفة خد مثل كمان لو واحد عنده مطبعة والمطبعة دي فيها نص مليون حرف حروف المطبعة حصل زلزلة المطبعة اتشالت واتنكتت على الأرض طارت الحروف وبعد ما الدنيا هديت راح يلم الحروف لا مقتنع حرف الميم جه جنب حرف الحاء والميم والدال كتب ايه محمد ممكن ممكن صدفة ممكنة دي لكن لو جه قال لي تصدق بعد ما الحروف طارت والجو هدي لقيت الحروف اترصت جنب بعض ألفت لي كتاب من ألف صفحة بيتكلم في الهندسة أو الطب أو الحروف لما طارت وجيت ألمها لقيتها عاملة لي قصيدة من 100 بيت موضوعها واحد ووزنها واحد دي صدفة ممكنة؟ أقول له ده أنت من- ملوخية ده انت عباسية وخنكة وصراع صفرة وكل حاجة يا ابني دي صدفة مستحيلة فهتقول القمر صدفة لك والشمس صدفة والمريخ صدفة والنجوم صدفة والهواء صدفة ولا صدفة ايه صدفة ايه صلوا على المصطفى يبقى واحد من أدلة وجود الله القرآن والسنة اثنين دليل الفطرة والإلهام ثلاثة دليل الخلق والحدوث أربعة دليل النظام الدقيق والإحكام والإتقان ربنا خلق كل شيء بحكمة بميزان بمنتهى الدقة قال تع- تعالى الشمس والقمر بحسبان لو الشمس قربت من الكرة الأرضية شبر نولع نذوب لو ابتعدت شبر نتجمد مين اللي حطها في مكانها ده بميزان رب العالمين قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ها ذلك النهار ميزان ميزان وكل في فلك يسبحون كل كوكب كل نجم كل قمر كل شمس ربنا عامل له مجال بيدور فيه وما يحصلش حادثه بص في السماء كده عدل النجوم مليارات المليارات كلها تجري في هذا الفضاء الرحب تجري والشمس تجري لمستقر له عمرك سمعت ان الشمس خبطت في القمر ان كوكب المريخ زن على كوكب المشترك ده احنا في الدنيا عشان نمشي مئة ألف عربية ولا مليون عربية حتى في القاهرة بنحط شاشات ومليون موظف مش عارف فين ومخالفة و- ويحصل حوادث الدقة والنظام اللي في السماء مين اللي عمله ربنا ده مش إله عادي جل جلاله ده إله حكيم خبير عليم قدير اسمع مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان المية الحلوة والمية المالحة في راس البر هنا مية حلوة نيل بعدها بمترين مية ملحة لا المالح غطى على الحلو بقى النيل كله مية ملحة ولا النيل قلب على مية البحر الأبيض بقت كلها حلوة بينهما ايه برزخ فاصل حاجز من قدرة الله مفيش يابسة مفيش أرض مية في مية لا دي بغت على دي ولا دي بغت على دي بينهما برزخ حاجز فين حاجز من قدرة الله ربنا قال للمية الحلوة كفي حلوة والمية بقى لا تبغي على الحلوة ايه ده ماذا الابداع لو ان نسبة الهيدروجين والاكسجين اختلفت على ما هما عليه في الماء لقتل الناس عطشا لو دي زادت ملي او دي ملي الميه ما ترويش نموت بالعطش نشرب ولا نرتوي لو أن الأكسجين في الهواء بنسبة 50% بدل من 21% الهواء اللي حوالينا فيه أكسجين بنسبة كام؟ 21% لو الأكسجين بقت نسبته 50% عارف يحصل ايه؟ أول عود كبريت نولعه كل الدنيا تولع لأن الأكسجين غاز يساعد على ايه؟ الاشتعال مين اللي عمله بالنسبة دي؟ بالملي رب العالمين جل جلاله لولا أن خلق الله الجبال في الأرض لتزلزلت ولمادت كل شوف شيء في الكون لو نظرت فيه لوجدت دليل الإتقان دليل الحكمة دليل العلم دليل القدرة على قدرة الله عز وجل قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر حسبة نظام بإتقان حتى في نفسك يا أخي لو بصيت لنفسك تجد دليل الإتقان الأذان ولا إيه؟ اتفضل شيخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من أدلة تفرد ربنا بالملك والخلق والتدبير أدلة القرآن أدلة السنة اثنين دليل الفطرة التي فطر عليها كل الخلق ثلاثة دليل الخلق والحدوث أربعة دليل الإتقان والإحكام كل ضرة تاتوا لو نظرنا فيها لوجدنا فيها إحكام الخالق حكمة الصانع علم الباري وقدرته جل جلاله انظر إلى نفسك هل تجد في جسدك مكان أنسب لعينيك من المكان الذي وضعهما الله فيه ايه رأيك لو عينيك بقت في أفاك لو بقت في بطنك في رجليك في ايديك في اعلى رأسك فكر كده تلاقي فعلا سبحان الله انسب مكان ليها هو ده صح انسب ايه رايك لو بقى في مؤخرتك لو بقى في دماغك عشان تبقى رافع مناخيرك فوق انسب مكان هو ده حكمه اتقان قدره فهذه رأس الإنسان فيها أربعة أنواع من المياه حلو ومالح وحامض ومر أما المالح ففي العين ليحفظها من التحلل ولا وليغسل عنها الأذى الدموع طعمها إيه مالح مش معنى مالح ما تبقى حلوة زي الريق ما تنفعش في العين لازم ملح ليه عشان تحفظها وتغسلها من الأذى عشان ما تتحللش لو مية حلوة زي الريق تدوب عينيك تتصفر سبحان الله وهذا الأنف فيه ماء حامض لجج ليمنع دخول الأذى من تراب وما شابه ذلك وهذه الأذن فيها ماء مر الطبقة الشمعية مر وشمعي حتى يقتل ما يدخل إليها من الهوام لو دخلت نملة ولا هتموت كمش وهذا الفم فيه ماء حلو حتى تستسيغ الطعام والشراب لو الم... لو المالح هنا او المر هنا أه مش هتعرف تاكل ولا تشرب الواحد فينا لما يجيله برد يحس بمراره في بقه يبقى لا الاكل من غير طعم كل حاجه مره يبقى عايش متمكن مش طبيعي سبحان الله لا وبنسب مع ان الماء ده كله ينبع من مكان واحد فاصله كله يخرج من الدماغ وهذا حامض وهذا حلو وهذا مر وهذا مالح من الذي من وراء هذا الخلق والابداع والاحكام الله رب العالمين وهذا قلب الإنسان موتور الجسم القلب ده من ساعة ما ربنا يخلقك من ساعة ما تنفخ فيك الروح وقلبك ينبض ينقبض وينبسط وانت نايم وانت قايم وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتجري وانت وانت وانت وانت ما يقطعش موتور الجسم يا رب ده المواتير الحديد بتستريح يقول لك عشان يتحرق ريح العربية شوية ريح المكنة ساعتين طب ده مطور من اللحم ان في الجسد الايه مضغة حتة لحمة المطور بتاعك اللي بيضخ الدم ويقعد موتورك شغال ستين سنة وسبعين سنة وثمانين سنة ومئة سنة في ناس بتعمر وما يحتاجش عمرة مش دي قدرة مش ده إبداع ولما كان القلب من أغلى أعضاء الإنسان أين وضعه الله خبأه خلف غابة من الدروع العظمية شايف في التجويف الرئوي الاستخاب بتاعك اصل لو ظاهر لو واحد بيهزر معك ولا كفك يبقى خبطك في قلبك يموتك لو قلبك ده في ايديك واحد سلم عليك وعصر كده تفيص كده لو في رجليك وانت لاعب كوره وجبت جون تموت فيها شوف ربنا شوف شوف الابداع مخبيه المخ عارف المخ فيه كام خليه عشرين مليون خلية تقريبا تقريبا هو بالكتير قوي قوي حوالي كيلو الا ربع بل اقل من ذلك مخ الانسان عشرين مليون خلية اي حركة في جسمك اي تفكير اي اي لازم القيادة بتاعت جسمك تدي امر طب إشارة واحد من علماء اليابان قال لو احتاجنا نعمل حاجة زي المخ البشري محتاجين عمارة من عشرين دور ملقانة بالعقول الإلكترونية وفي النهاية اللي هيشغلها ويشرف عليها برضه مين إنسان إيه الإبداع ده ما دي الحكمة كل شيء ربنا خلقه بحكمة في مكانه بميزان واد جاحد قال لوالده ده انت بتقول ربنا خلق كل شيء بحكمة قال له طبعا قال له ازاي ادي النخلة الطويلة المتينة القوية بتطلع بلحاية البلحة قد الصباع وادي شجرة البطيخ بكيحة اللي نايمة على الارض بتطلع ايه بطيخة كبيرة فالواد قصد يقول ان الحكمة ان النخل يطلع ايه بطيخ هو طول على هافة هو حسبها كده بقى, بقى شجرة البطيخ مكسحة نايم على وش الارض وتطلع بطيخة عشرة كيلو وخمسة وعشرين سيبها بقى تسرح ها والنخلة على الطول ده طلع لي بقى حياة كده فهو عايز يقول الحكمة ان النخل يطلع بطيخ ابو سابه الوقت الغيط نام تحت نخلة واذا بالهواء يشتد ويهز النخلة وتسقط بلحة من اعلى النخلة فوق نخلة يجي سبعة متر فوق ولا خمسة متر بلحة وقعت والواد نايم راحت نازلة في دماغه ده قال مفزوع قال يا ابي قال له مالك قال له بلحية وقعت من على النخلة خبطتني في دماغي قال له احمد ربنا ان النخلة ما بيطلعش بطيخ كانت فرتكة دماغ اللي خلفوك ربنا حكيم كل شيء بحكمة بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر جل جلاله أربعة وهنختم بده من أدلة تفرد الله بالربوبية دليل الإلهام والهداية دليل الإلهام والهداية كل مخلوق هداه الله وألهمه إلى ما يصلح به معاشه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه ألهمه لما يصلح به حياته هل سمعتم عن النملة الزراعية علماء الحشرات درسوا النمل لو النملة بتخزن اكل الشتاء في فصل الصيف عشان بتعمل بيات ايه شتوي اي حباية تسقط عليها النملة تشقها نصين قبل ما ينزلوها الجحر قبل ما يخزنوها في الجحر لازم يشقها اتنين ليه لانها لو نزلتها سليمة اي رطوبة تمس الحبة هتخليها ايه تنبت ولو نبتت في جحر النمل هتهده يا سلام يا سلام الا حبة الكزبرة لقوا ان النملة بتقطعها ثلاثة الحبة الوحيدة فده لفت انظارهم فجابوا حبة كزبرة وشقوها اتنين وزرعوا كل نص في حتة لوحده تخيلوا كل نص نبت شقوها ثلاثة وزرعوا كل تلت في حتة لوحده ولا تلت نبت طب من الذي علم النملة هذا الله من الذي هداها لهذا الله من الذي ألهمها هذا الله هل سمعتم عن الفأرة الكيميائية ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر أن الفأرة إذا جاءت تشرب من إناء الزيت لا كوباية زيت وعايز تشرب منه تشرب إذا الزيت بعد عنها الفأرة تملأ فمها بالماء وتضخه في إناء الزيت حتى يطفو الزيت على سطح الماء فتشربه من الذي علم الفأرة أن كثافة الزيت أخف من كثافة الماء الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه لإصلاح إيه؟ معاشه الدجاجة والبيضة عالم أمريكي حب يخترع جهاز ده بقى النهاردة موضة قديمة بقى جهاز لتفريخ البيض موجود النهاردة فواحد فلاح قال له لحط البيضة في الجهاز ده قلبها قال له قلبها ليه هي الفرخة بترد عليها تبقى الناحية دي دافية تروح مقلباها والدفة التانية الجهاز بتاعي بيجيب دفء وحرارة من كل زاوية الدفء بي يعني بيحض البيضة من كل اتجاه اقلبها ليه واستخف به بعد 21 يوم ولا بيضة فقشت انا شفت لك قلبها يا مغفل انا بشوف الفرخة بتقلبها فحطه بدأ يقلب بنجروا دراسات بعد كده وصلوا للآتي ان الكتكوت لما ربنا بيخلقه في البيضة غذاؤه بيترسب في اسفل جسد الكتكوت فلو ما تقلبتش الغذاء لم يصل الى بقية جسد الكتكوت هيموت طب مين اللي علم الفرخة انها تقلب البيضة عشان غذاء الكتكوت بيترسب في الاسفل مين اللي علمها كده هي بتعملها مش عارفة ليه هي بتعمل كده ربنا قال لها اعمل ايه الهمها اوحى لها وحي الهام يعني سبحان الله ومن هذا كثير ودي عجيبة ذكرها برضو ابن ابن الجوزي في تلبيس ابليس ذكر ان فلاح قاعد في الغير وبعدين بياكل لحم واذ به يرى عصفور يخطف قطعة لحم ويطير فقال الله منذ متى والعصافير تأكل اللحم مشي ورا من غصن لغصن ماشي شوفوا راح فين ده فلا عصفور يا اخي طار على اعلى جحر ووشوش بصوته واذا بحية عمياء تخرج من جحرها وتفغر فاها واذا بالعصفور يطير ويلقي قطعة اللحم فتسقط في فم الحي الله الله من الذي سخر العصفور لخدمة عدوه عدوه لخدمة عدوه العاجز الله ده الإلهام ده دليل الفطرة دي الهداية بل من الطرائف التي وقعت لدكتور سعودي بيقول وانا رايح العيادة لقيت في الطريق كلب رجليه مكسورة فاخدت العيادة وعملت له كبيرة وربطته في العيادة اشقي لبن واكله وعالجه لحد ما خف وراح سايبه هو مأجور على ذلك لان النبي علمنا ان لنا في كل ذات كبد رطبة ايه اجر وعلمنا ان بغي شقت كلبا فغفر الله لها كلب خف راح سايبه حصل قال بعد جمعة رايح افتح العيادة لقيت الكلب اللي انا عالجته جايب لي كلب رجليه مكسوره يقول ما تخافش هعالجك عند واحد صاحبي دكتور كده سبحان الله ده اسمه دليل الفطرة الإلهام الهداية واختم بما قاله جعفر الصادق واحد بيقول لجعفر الصادق ايه الدليل على وجود ربنا قال له ألم تركب البحر ألم تركب البحر قال بلى قال فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح العاصف موج وريح قال له حصل قال وانقطع أملك في النجاة قال له حصل قال فهل خطر على بالك وأنت في هذه الأهوال هل خطر على ذلك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك قال له آه قال فذاك هو الله ده الإلهام حتى الكافر في وقت المحنة بيقول يا ايه يا رب يا رب ابو حنيفه امسك يا عم الملاحدة بيقولوا له ايه الدليل على وجود ربنا قالوا امسكوني انا في هم عظيم قالوا ليه قال البارحة جلست في ظل شجرة واذا بالشجرة اخلع نفسها بنفسها من الارض من غير حطاب ثم تتقطع الى الواح من غير نشار ثم تكون الالواح سفينة من غير نجار لوحدها كده ثم تنطلق السفينة من اليابسة للبحر بغير حمالين ثم تبخر السفينة البحر ذهابا وإيابا بلا بحارة قالوا أمجنون أنت ده أنت الإمام ده أنت مجنون قال ليه قالوا شجرة تقطع من غير حطاب وتنشر بلا نشار وسفينة تصنع بلا نجار وتنطلق للبحر بلا حمام وتذهب في البحار بلا بحارة يا هذا لابد لكل صنعة من صانع قال وأنتم من الذي صنعكم فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر يبقى اللي أنا عايز أقوله يا مشايخ إن كلمة التوحيد في اللغة معناها إفراد الشيء ونفي التعدد عنه والتوحيد اصطلاحا نفي الكفء والمثيل والند والنظير والشبيه عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله ونفي الشريك عنه في ربوبيته وألوهيته والتوحيد بينقسم ثلاث أقسام توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وكلمة رب في اللغة بتأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى المالك وتأتي بمعنى الراعي المدبر لأمره وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وأدلة ربوبية الله القرآن والسنة اثنين دليل الخلق والإيجاد ثلاثة دليل الإتقان والحق والإحكام أربعة دليل الإلهام والهاية خمسة دليل الفطرة أنا لخصت لك الدرس اهو في كلمتين وبس فين الإمام بتاع المسجد؟ انت المصلي بينا نجاوب ولا نقيم الصلاة لا مش براحتي الوقت بتاع الإقامة خلق جه خلاص ناخد سؤالين طيب أخونا إمام المسجد الشيخ أحمد العربي توفي أبوه في يوم الثلاثاء الماضي يرجو منكم الدعاء لأبيه اللهم ارحم والده خاصة وارحم أموات المسلمين عامة اللهم ارحم والده خاصة وارحم أموات المسلمين عامة اللهم ارحم والده خاصة وارحم أموات المسلمين عامة اللهم ارزقه دارا خيرا من داره وارزقه أهلا خيرا من أهله اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فهبه عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين عايزين توصف لنا كتاب للعقيدة مثلا هات يا سيدي مثلا القول المفيد لابن عثيمين هات عقيدة أهل السنة والجماعة مثلا الشيخ أحمد فريد هات مثلا آه العقيدة في الله وفي الملائكة وفي في للشيخ الأشقر آه يعني هات عقيدة المؤمن هذه كتب يعني في البدايات وأنا لا أتكلم من كتاب واحد إنما أنا أجمع أنا شغلي كده أبقى زي النحلة يعني أنطلق من غصن إلى غصن من وردة إلى وردة وأخرج لك ما تعلمته شهدا إن شاء الله والمحاضرات دي بتجمع تجمع لما نقطع كده شوط طويل يبقى نديها لكم ان شاء الله عندما ادخل الخلاء للغائط ينزل من عضوي سائل ابيض شبيه بالمني فهل علي غسل الجنابه لا خد بالك ما ينزل منك مذي ووبي ومني الوبي قد يخرج قبل البول ليس من كل أحد لكن من بعض الناس سائل رقيق لجج حكم حكم البول والمذي يخرج عند التفكير في الجماع أو قبيله وليس من كل أحد وقد يخرج عقب البول أيضا وسائل لزج وحكم حكم البول غير أنك تغسل مذاكيرك يعني تغسل الخصتين مع عضو التفكير كما أمر النبي المقداد بهذا وكان علي قد بعثه بهذا السؤال واستحيا لمكانة ابنة النبي عنده طيب إنما المني برضو سائل لزج ثخين هذا يخرج عند الجماع أو الاحتلام وقد يخرج من الإنسان مريض بصورة مرضية ده ليه حكم تاني الفرق بينهم ايه ده لازق وده لازق ده اعرف اعرف ازاي سهل خالص اما المني فلا بد ان يسبقه ولا حياء في بث العلم للكسر ما يتعلمش اما المني فلا بد ان يسبقه انتصاب وتصحبه لذة ولا بد ان يخرج دفقا خلق من ماء دافق يعني على دفعات دفق قذفا ويتبعه خضر وانكسار هو ده المني لابد أن أصحابه لذة يسبقه انتصار يخرج قذفا يتبعه يعني بعد أن يخرج خضر في البدن او يصاحبه خضر رعشة او انكسار مش كده يعني العضو التفكير وخلاص هو ده المني والمني فيه الغسل اللي اذا ما حصلكش كده لا في ده ولا يده وادي مادي او وادي حكمهما كحكم الايه البول من لم يصل رحمه حسابه ايه وقاطع الرحم ملعون قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم في الارض ها أن تفس... فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فقاطع الرحم بنص القرآن ملعون واللعنة معناها الطرد من رحمة ربنا أصلهم ما أساوا إلي لسانهم طويل بيعملوا ليس الواصل بالمكافئ هو أنت فاكر عشان بيجيلك بتروح لبقى أنت واصل مش هو ده الواصل الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها يبقى هو بيأذيني وانا بحسن عليه ما بيجريش وانا بروح له اي مناسبة اقوم بالواجب والزياد وهو ما يعرفنيش ندم يبقى هو ده توصله هو ده اخر سؤال هل رفع النقاب امام خالي الزوج او عمه حلال ام حرام حرام حرام حرام واحدة منتقدة عم جوزها ينفع يشوفها لا عم جوزها اجنبي لو الواد طلق مراته وعمه ينفع يتجوزها مش كده ولا ايه خال جوزها ينفع يشوفها من غير نقاط لا الخال ده اجنبي لو الولد مات خاله ينفع يتجوزها ومرات خالك مش محرم عليك مرات خالك زي مرات جارك محرم عليك تحريم مؤقت بسبب انها مرات راجل اذا زال الرجل ينفع تتجوزه ويوم اقرب اليك اخوك ولا خالك اخويا طب ينفع اخويا يشوف مراته من غير نقاب لا ينفع لو اخويا طلق مراته ومات عنها اتجوزها اي كذلك العم والخال ينفعش السلطه دي ما تنفعش اكتفي بهذا القدر معلش ناخد ده كمان هل يجوز خلاص ده اخر حاجه هل يجوز الرجل ان يدخل بيت اخيه وهو لا يكون موجود وزوجته أمه فقط في البيت لو البيت فيه أمك ومرات أخوك وهتدخل ولن تخلو بزوجة أخيك هتقعد مع عمك في الأوضة بقى زي ما انتوا عايزين ومش هيكون في اختلاط لا بأس لا بأس أنا دخلت أخويا مش موجود أمي موجودة أو رحت أنا وأمي أزور أخويا ما لقيتش أخويا في البيت فدخلت أنا وأمي أمي قعدت مع مرات أخويا وأنا قعدت في الغرفة لوحدي أو قعدت أنا وأمي ومرات أخويا لوحدها لا بأس المنهي عنه هو الاختلاط والخلوة والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله يوم السبت القادم إخواننا اللي بيتابعوا دروسنا في علم الفقه في مسجد الرحمن في حدائق القبة اللي كان زمان اسمه الشيخ غراب بس ما لقوش فيه غراب ولا حمام ولا يمام يلا لا الجمعة مش هنا